باطلة ولكن أوامره باطلة ولأن طريقه باطل ولأن الكتاب الذي أنزله الله على قلبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الله قد تكفل بحفظه وحفظ سنة حبيبه ما إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنة حبيب الله واجعلنا من العاملين بهما يا رب العالمين خرجت السيدة عائشة والسيدة فاطمة وبعدين قال ملك الموت يا رسول الله والله ما استأذنت على أحد أبدا إلا أن الله أمرني أن أستأذن عليك قال دعني حتى أكلم جبريل حبيبي عايز أكلم جبريل جبريل نعم يا رسول الله اطلع بس يا جبريل من لأمتي من بعدي اهم شيء مهتم بيه سيدنا حبيب الله الأمة الأمة أمتي من مين لها بعد ما أمشي بعد ما أسيبهم سبحان الله حتى قال لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء محدش يحن عليكم إلا كل واحد رحيم يعرف ربنا يتخلق بأخلاقنا اللهم اجعلنا من الرحماء قال يا جبريل نبئ محمدا اننا لن نسوءه في امته ابدا وسوف نرضيه فيهم اليسوءون يا جبريل وواحد منهم يعذب في النار يبلغوني ان واحد منهم اشوفه في جهنم قال بشر محمدا ان كل من قال لا اله الا الله لن يخلد في النار اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله احينا عليها وامنا عليها وابعثنا عليها امنين مطمئنين يا رب العالمين امين يا رب العالمين بعد لحظات نادى على فاطمه وعلى عائشه فراى فاطمه في حاله ذهول وكرب شديد فقالت لا كرباه عليك اليوم يا ابتاه قال يا فاطمه لا كرب على ابيك بعد اليوم الكرب انتهى العناء انتهى التعب انتهى شفتهم من 23 سنة أيام أن وقف هناك عند جبل أبي قبيس وقال يا معشر قريش أولو أخبرتكم أن قليلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم فما جربنا عليك كذبا فأنت الصادق الأمين قال أنا رسول الله إليكم جميعا والله لتموتن مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون وإن ربكم لواحد لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم كذبوه وتعبوه وشوف وروه إيه وكانوا بيحطوا قدامه القذورات وعلى عتبته وكانوا يحطوا سيل الجزور على ظهره وكان بيذوقوا اصحابه ويجروهم على الرباب ويعذبوهم وبعدين خلوه يسيب مكه بعد 13 سنه من الدعوه ويروح المدينه واصحابه يهاجروا الى الحبشه وبعدين يحاربوه غزوات متواصله عشان يعني عدد من الغزوات المتتاليه التي لم يمتلك فيها قط وبعد كده فاطمه الزهراء قال لا لا لا كرب على ابيك بعد اليوم لقد قال وخيرني جبريل أتريد أن تغلق في الدنيا أم جوار الرفيق الأعلى فاخترت جوار الرفيق الأعلى يا فاطمة الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ثم همس في أذن فاطمة كلمة فبكت ثم همس في أذنها كلمة فابتسمت لما سئلت بعد كده قال لها ملك الموت هينزل دلوقتي عشان ياخد روحي فكت فقال لها وانت اول واحد احدى من اهلي هيلحق بيا سبحان الله فابتسمت وبعد ستة اشهر كانت فاطمة مع ابيها في رضوان جنات عدن اللهم اوصلنا بهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. طبعا لما صارت روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت غنى في البيت والمدينة كلها انتشر الخبر انتشارا جارة هشيم بدأ الصحابة يتجمعوا سبحان الله وعمر بن الخطاب لم يتمالك لا لقد ذهب ليلقى ربه كما لقي موسى ربه وسوف يعود ومن قال ان محمدا قد مات لاصلن عنقه عن جسده في كلام انت وعثمان بن عفان قال لك كان زي السائل يؤخذ من يده لو يرضي اللي ياخده من يمين ياخده ياخده شمال حصل له ايه؟ ذنوب ذنوب علينا ان نطلب طعن على الارض فما استطاع ان يقف بتعالى ما تمالك من الصحابة إلا أبو بكر شوف بقى شوف مدى الحب اللي كان عند أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك تمالك يبقى رسول الإيمان اللي عند أبو بكر قد إيه؟ صح واقف على الثاني درجة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابن عمر يقول ايه يقول وكأني اسمع هذه الآية بأول مرة خبر ابيض الا عمر انا حافظ القرآن انا كان اول مرة اسمعها ها سبحان الله اجلس يا عمر اقعد حتى ابو بكر الصحابي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه الشريف وقبل جميله وقال صرت حيا وميتا يا رسول الله وانقطع لموتك ما لم ينقطع لاحد من الرسل من قبلك يعني لما مت انت الرسول كان يموت من دول كان جبريل ينزل لنا الارض جد. فجبريل اخر مره دخل على سيدنا الحبيب يقول له ربنا مش هيرزقك في امتك وبكى جبريل ابعث يا جبريل قال هذه اخر مرة انزل الى الارض على من انزل بعدك يا رسول الله وانزل ايه انزل ايه ده؟ خلاص انقطعت السلسلة بتاعت الوحي وبلغ الوحي وتمت الرسالة واكتمل الكتاب واكمل الله الدين واتم النعمة وقبل الامر وخلاص الموضوع سبحان الله العظيم وانقطع لموتك ما لم ينقطع لاحد من النبيين من قبلك وسيدنا علي بيقول انا ماشي مرة بالليل كان يوم الرسول انتقل الى الرفيق الاعلى سيدنا عمر قاعد جنب القبر الشريف ويبكي ويقول يا رسول الله يا رسول الله لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا ولو جالست كفءا لك ما جالستنا ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا ولكن تواضعا منك جالستنا وواكلتنا وجلست معنا والله ما احد اشرك على الله عز وجل منك يا رسول الله شوف شوف الحب بتاع الصحابه كان ازاي لا اله الا الله ازاي سبحان الله هذه الدرجه العظيمه وهي الرسول اللي كان الصحابه يسال السؤال السماء تجيب طب بعد كده يسال السؤال لمن؟ مين يجاوب؟ سبحان الله اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله جم بقى ساعه الغسل قال يا ترى نغسل الرسول ازاي؟ نخلعه ثيابه ولا نغسله من فوق ثيابه فاقسمت عائشه ان الجالسين في الحجره وهي بطه من جوه وجدت لحاهم على صدورهم يعني كل واحد ايه جات لهم سنه من النوم وسمعوا صوتا ولم يروا المتكلم غسلوا الرسول من فوق ثيابه لا تخلعوا على الرسول ثيابه غسلوه وكان ريحته مسك صلى الله عليه وسلم من غير ما يحطوه لكن من السنه ان نعصر الميت ونضع له الطيب وبعدين قال يا ترى نحطه في لحم ولا نحطه في شق يعني شق قطع ولا نلحده كان في في المدينه جماعه بين واحد مختص باللحم واحد مختص بالشق ويتعود قضيه التربه فالصحابه سيدنا ابو بكر قال لا يوصل الاول هو اللي هنزل الرسول بالطريقه اللي ايه؟ فايه الراجل اللي ايه؟ اللي بيلحد يفتح حته في الارض وحاطينه ونازلين تراب وخلاص. خلاص. فمن السنه انك بعد ما تكفل تحته على جسد الميت فوق الكفن احنا بنفك الايه؟ الاربطه اللي حضرتك بتشوفها دي في الفوق وفي الوسط وفي الاخر بنفك الايه؟ الاربطه دي ونوسع بعد ما كان بتبقى زي متفصله بتكون الاناتك على الجسم بتاع العين سبحان الله الجثه بنوسع ليه؟ ليه؟ لان بعد ايام بتنتفخ ال يا- يا سبحان الله يعني الانسان لو يفكر في حاله وفي مآله وفي مصيره لا يتكبر ولا يظلم ولا يفتري ولا يفسق ولا يظلم اسال الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من اهل عليين وان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه فانت تحكي على الميت ثلاث مرات تراب تقول في اول مره منها خلقناكم تروح لنا ايه؟ حفنه عليه وبعدين وفيها نعيدكم حفنه الثانيه وبعدين ومنها نخرجكم تارة أخرى المرة الثالثة بعد ما رجعوا سيدنا انس دخل يطمئن على السيده فاطمه فالسيده فاطمه لاقت انس ب- يعني شيء من من من من من, من الالم والاسى اهانت عليكم انفسكم ان تحثوا التراب على وجه رسول الله يا انس معقولة يا انس تحط التراب على وجه رسول الله قال هكذا امرنا يا ام الحسنين هو اللي امر هو اللي علمنا السنه هو اللي عرفنا كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير الجزاء وخير ما جازى نبي عن امته اللهم اسقنا بيده الشريفه شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اسكننا معه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين انك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير أيها الأخ المسلم الكريم المريض يمرض
اللهم صل محمدا الذي وعدته انك لا تضل
نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان منا عندما يمرض يجب أن لا يحزن وأن لا يضيق ذرعا وأن إذا حشرجت في السطح فلا يجب أن يفزع الإنسان لأن المسلم طالما يحسن الظن بالله يعني من أحسن ظنه بالله عز وجل لقي الله عز وجل وهو عليه راضي اللهم اجعلنا حسن الظن بك يا رب العالمين لأن لأن الإنسان ال- ال- ال- اللي يظن ظن حسن بالله عز وجل يبقى ساعة يعني في الدنيا ساعة صحتك كويسة تقدم الخوف على الرجاء يعني انت في الدنيا تقدم الخوف على الرجاء لما تقترب وتشعر ان الموت على الابواب يبقى تقدم ال- الايه الرجاء على الخوف يعني ازاي يعني وانت في الدنيا تقدم الخوف على الرجاء تبقى خايف اكتر لما تشعر انها قربت او السن كبرت او المرض اشتد او يعني كمؤمن كل ما الانسان الانسان يبان كل ما حط ذهنه انه ايه على وشك يرحل سبحان الله فيبقى اذا هنا بقى الرجاء يزداد عن الخوف ليه؟ عشان تلقى الله وانت حسن الظن بالله ها؟ طيب قلنا ان الرقيه الشرعيه لا تجري بالحجاب ولا بخرزه ولا ب- ب- ب- بحاجه تتعلق ولا مصحف تحت المخده ولا الكلام ده كله وانما الرقيه الشرعيه زي ما قلنا تضع سبابتك على فم ثم تضعها على الارض ووضعها على الجزء المريض في جسد ال- المريض وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشبى سقيمنا بإذن ربنا أو تقول اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب الباس وتشفع أذهب أذهب اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك أو بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أو تحط إيدك أنت على الجزء اللي تعبك تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر اللي بتحافظ كله يحط إيده على الجسد أو الجزء المريض ويقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء يشفى بإذن الله رب العالمين. بعد او مع او مع ادويه الاطباء مع دواء الطبيب احسن واحد يقول لك الله ما هو عمل لك مع دواء الطبيب لان دواء الطبيب قد يضع الله فيه سر الشفاء وقد يكتب منه سر الشفاء طبيبان كما قال الشافعي رضي الله عنه آه، جاءوا لي بطبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء آه، سبحان الله يعني ده بس بيكتب الايه الشفاء والدواء والدواء ربنا الله عز وجل لان سيدنا ابو بكر وهو يموت قال افلا نطلب لك الطبيب يا ابا بكر قال لقد سلكته وجاءني قال له خبر ربنا وماذا قال؟ قال لي اني فعال لما اريد شوف شوف الثقه بقى شوف ابو بكر جاء قال هذا بقى انا دكتور خلاص الطبيب جه ايوه الامن تعالى ما هو الكرام يبقى المساله سبحان الله العظيم آه، صله بالله عز وجل سبحانه وتعالى تعالوا بقى نتحدث عن الوصيه يعني ايه الوصيه وحد الله لا اله الا الله لا يميتن احدكم الا ووصيته مكتوبه عند ربه يعني ايه؟ يعني ما فيش حد مسلم يؤمن بالله بيقدر دروس العلم يكون مش مكتوب عنده الوصيه لغايه دلوقتي. وانا واثق بفضل الله ان كل الموردين بتوعي من سنوات طويله مجهزين الوصيه. بس في ناس جنب الوصيه ومخبيها، لا انا عايزك تكتب الوصيه وتعرف المقربين مكانها. يعني مع- م- مسألة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه يعني تبقى م- يعني معروفة محسوسة ومكتوبة وجاهزة. يعني إيه وصية؟ اكتب ما يأتي في الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان اللي هو مين؟ اللي هو أنت يعني حضرتك أو أنا أو فلان أو فلان كلنا هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. أوصى بما واحد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور أوصي من قرأ هذه الوصية بأن يتقي الله عز وجل ولا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور أوصي الكتاب فليفعل ورثتي ما يأتي تغمض عيني أول ما الراس تطلع لازم نغمض بيسموه نسب العينين نغمض إيه؟ لأن- لأن لو ما غمضناش عينينا بنبقى مفتحة أول ما نروح تغادر البلد والطبيب يقول خلاص النبض انتهى القلب توقف مغمضين عينيه ويشد لحية الميت دقنه بمنديل أو بفوطة أو بحاجة نشدها ونربط من فوق ليه؟ لأن احتمال الفك بقى سايب فمش معقول هيسيب إيه؟ بقه مفتوح وإنما نضم الأسنان أو الفكين على بعض ونربط من تحت الدقن كده من هنا تحت أهو محطين روبوت جامد مش جامد قوي يعني وبعدين نغطيه بشيء غير القفص اللي كان بالربط بيه بس نقلعه الهدوم اللي مات فيها يعني اول ما الناس يموت نقلعه الهدوم المصيبه في الناس ان اول ما ما يموت لان احنا ع- للاسف لا عارفين يعني ايه الموت ولا دارسين الموت ولا بنحضر دروس علم ولا عارفين ايه القواعد رحت جايبين لك قافلين عليه الباب وخارجين بقى اللي بيروح الصوان واللي يفتح التربه واللي يكتب النعي في القران وكل ده ما الميت ملوش دعوه بيه. عايزين نهتم بالميت العادل لان دي امانه الى ان نعيدها الى صاحبها. ما توحدوش لا اله الا الله. يبقى المسلم اول ما يموت اللي حواليه على طول غمضوا عينيه ربطوا لحيته وبعدين نقلعوا الهدوم بتاعته ونغطيه ما تفرقش بقى تنور النور تطفي النور دي ما تفرقش معانا مالناش دعوه انت حر مات بالليل عايز تولع النور عايز تطفي النور ما- دي مساله لا دخل لنا بها لا وردت فيها نص بتحليل ولا بتحريم آه. طيب لا يدخل علي انت لازم كده كده لا يدخل علي بعد موتي حاطب ولا يقبلني بعد موتي من لا يحل له تقبيلي في حياتي يعني بنت عمتي وبنت خالتي ما كانش يجوز لهم انهم يقبلوني وانا عايش يبقى من باب اولى ما يقبلونيش وانا ميت حتى ان بعض اهل العلم وده رأي الإمام أبي حنيفة وأنا أميل قلبيا إلى برأي مش عشان أنا يعني يعني ما- كانت أصلا دراسة وأنا صغير في مذهب أبي حنيفة لكن المذهب ال- ال- الجزئية دي بس الإحلال عند أبو حنيفة أن حتى مراته ما تدخلش. ليه؟ لأن عقد الزوجية قد انتهى بالموت. عقد الزوجية اتوفى. وده مسألة تقدم الاستخراج صحيح بعد ما تخرجوا هتلاقوا وبالذات الاخوات انتوا بفضل الله لا بتجادلوا ولا بتعارضوا ولا بتتفلسفوا عليه انا ما بتفلسفش عليه الا الاخوات وربنا يهدينا جميعا وانا اصلا انهم بيتفلسفوا عليه لما يتفلسفوا عليا في الدين عشان يتفلسفوا عليا في حاجه ثانيه المهم طيب، في اراء اللي تدعي تقول لو استكبرنا من امرنا أو لو استقبلنا من امرنا ما استكبرنا ما غسل الرسول الا زوجات ده راي للسيدة عائشه لكن ابو حنيفه رايه اقوى لانه استدل بدليل اقوى من ايه؟ من دليل السيدة عائشه فان عقد الزوجيه قد انتهى لأن اصار زوجا لها ولا الزوج مات؟ الزوج مات يبقى مش زوج يبقى ما ينفعش تدخل عنده لا يصح لا يصح ان تدخل زوجته عند زوجها فبالتالي ما تقبلوش فبالتالي ما تغسلوش ولا تحضر غسله طيب يبقى الا يدخل علي حائط ولا جنب ولا اسمع رنة في البيت رن اللي هو الايه الصويغ او الايه العويل او ال- ال- ال- ال- ال- ال- بتاع ال- ال- اللي بيعددوا دول المعدده والكلام الفاضي ده كله إيه، وانا بريء من ذلك عشان تبقى انت ايه مش بريء انت خلصت ضميرك خلصت انا بريء من اللي يصوت ولا تزعق ولا تعمل اي حاجه ما- سبحان الله الا يدخل النساء الى البيت مش فجأة الرجال قال احنا عايزين ندخل نجهز الميت ناخده نوفره ماليش مكان الشارع عليه واللي لابس اسود واللي لابس قصير واللي مش عارف ايه لا لا ما تعرفش بيتكلموا منين يا اخوان مسألة صعبة لا ده في فعل بقى هتقعدوا تعملوا ايه؟ استنوا لما نودي الامانة وانتوا برضه وعرضوا الست صاحبتكم او قريبتكم لكن على الكل يتجمعوا وفجأة ما شاء الله بالذات يمكن تلاقي في المصريين اكتر الكلام الشاب كل فرصه فرصه حبايه والشباب حطوا واشرح بخط الدائره منين يا اخوان كل الكلام؟ المهم انا مش عايز ايه يعني اللي كان الموضوع ده ليس للتهريج ده الامر يعني اصعب مما تتخيل لان هو اللي مات ده لو الواحد يحط في ذهنه طب ممكن اكون انا صح ولا لا؟ الملك الموت اللي خد خالي ولا خد ابوه ولا خد جدي ولا خد آه، ابني ولا خد ابن بنتي ولا خد قريبي ولا خد صاحبي ما اعرف مش مش هيجي لي برضه بعد الامر اسقطه بعد القضيه بعد اقتربت هي سبحان الله العبد ما بينه وبين الجنه والنار الا كما بينه وبين الجيران نعله يعني وصل عبيرة واحد رب الحلال بتاعه الروح تطلق الروح تطلق لحظه ولا أمرنا إلا كرائحة كرائحة بالبقر أو إيه؟ أو أقرب أقرب يا يا أخي أقرب من لحم أقرب من لحم المصري سبحان الله ده المسلم مننا سبحان الله يعني مستعد للقاء الله يبقى لا يدخل علي لا تدخل علي حائط ولا جنب ولا يقبلني بعد موتي من كان يحرم عليه تقبيلي في حياتي وانا بريء من الناس اللي بتصور بريء من الذبح شيء امام النعش لا عقرة في الاسلام اللي بيذبحه قدام الايه الجنازه وهي طالعه هذا حرام لا عقرة في الاسلام الكلام ده كان في الجاهليه خلاص الاسلام ما فيهوش ايه الكلام ده مفيش ثم بعد ذلك من جلس عندي يجب ان يذكر الله وان يدعو بخير فان الملائكه تؤمن على الدعاء او على البكاء يعني ايه يعني اللي قاعدين عند الميت يقول الله ارحمه الملائكة تؤمن امين اللهم اغفر له امين اللهم تكفر عن النسوان الله امين اجعل كتابه في يديه امين اللهم عظمه عقبه في الغافرين امين لا تحرمنا اجرا لا تفتنا بعد اغفر اللهم لنا ولا الملائكة بتؤمن الستات بس يا دي المصيبه ترد ترد الملائكه مصيبه دائمه ان شاء الله يا دي الحزن دخلت حزن دائم ان شاء الله يا خراب البيت خراب دائم ان شاء الله الملائكه بتامن على هذا الكلام ده ما يضحكش ده حقيقه الملائكه بتؤمن على الدعاء او تؤمن على ما يقال لا، لان البيت في الوقت ده مليء بالملائكه البيت في اللحظه دي بالذات مليء لان ملك الموت ده مش جاي لوحده ملك الموت مش جاي لوحده ده معاه فرقة احد فرقتين هو دايما ماشي في- في في الانابيب دي ان كان اللي بيموت ده الصالح معاه ملائكه من الجنه جايين ياخدوا الامانه ان كان صالح معاه ملائكه من زمانه جهنم نعوذ بالله ربنا يسلمنا واياكم سبحان الله بعد ان كان صالح الر- الر- ملك الموت يروح نزع الروح تطلع من الرجلين للركبتين للوسط للسطح للحلق ها خلاص حتى اذا بلغت التراقي وقيل من راق من الذي يرقى بهذه الروح أملائكة الرحمة إن كان من أهل النعيم أم ملائكة العذاب إن كان من أهل الجحيم من راق فين اللي هيطلع يرقى الروح دي عند ربنا سبحانه وتعالى مين ملائكة الرحمة اللهم اجعلنا من الذين تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة يا رب العالمين يا رب آمين يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان الله يبقى ب- معاهم ايه؟ معاهم حنوط واكمام من الجنه بيستلموا الروح وبتطلع سهله ميسوره زي النوفه ما هي نازله من ايه؟ من الحنفيه زي ما الحبيب قال كالقطره من الماء تنزل من فم التربه. يا حبيبي يا رسول الله دي دي كده حاجه سهله ميسوره. الثاني والعياذ بالله عامله زي والعياذ بالله حته الشوك اللي لازقه في المكسر اللي في السكان المبلول. تشد تطلع بالوبره. نطلع بالعروق نطلع لا سبحان الله ونحن حول الميت لا ندري شيئا ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون وتوحدون لا اله الا الله يبقى اذا المسلم في هذه اللحظات لا يقول الا خيرا وبعدين على اهلي اذا ذهبوا لمراعاه لسه التراب أن يوجهوني إلى القبلة وأن يوسلني فلان وفلان يحدد يحدد أنا عايز فلان وفلان لو كانوا موجودين أو على قيد الحياة أو قريبين من البلد اللي, اللي ممكن الاتصال ونجيبهم يحضروا الغسل وما- ولا يكثر الحاضرون على الغسل إلا من كانت له ضرورة مش كل ما هبوا ده بيطلع عند الميت لأن للميت عورات مش اي حد يخش وبعدين من غفلني اذا جاء عند عورته فليلبس خرقة لكي لا يلمس عورتي تكتب الكلام ده الكلام ده انا بقوله لك عشان تكتبه تكتبه في ورقة ان شاء الله وعشان ما تزعلش احنا عندنا وصية ان شاء الله كنا وزعناها على اخواننا في قبل كده هنديها بعض الاخوة يطبعوا منها نسخ وايه الاثنين الجاي ان شاء الله نبقى ايه او يعني بيجي خلال حلقات السنة الاخيرة عشان ان شاء الله ما يبقاش برضه وعد يبقى ايه توزع عليكم باذن الله بس ارجو ان كل واحد يبقى ياخد واحدة وانا وعمتي وخدت البلد وابن اخويا حتى الطاعة في الوصية بتاعت المرة بتحصل طبعا قد كده كم الف نسخة كل واحد يجي مش ياخد واحدة ويروح يطلع منها لله حتى كل اللي طالب بخمسة ساعة كان ساعة ثلاثة ساعة ولا 20 ساعة سبحان الله يطلع 100 200 لله ويرجعها لله وعايز ياخد من المنبع قبل ما انت تاخد واحدة واطلع منها صور منها احنا ما قلناش نكتب ونعمل صور منها شوية المهم ثم إذا دفنتموني فلينزل معي في القبر فلان أو فلان أحد مش كل واحد عايز يخش ولتوجهوني إلى القبلة ولترفعوا تحت رأسي على جنبي الأيمن ولتحثوا على جسد التراب ثلاثا تقولون في أولاها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم بعد ذلك يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله لي الحاضرون بالاستغفار وبالتثبيت عند السؤال ثم لتمكثوا عند قبري ساعة قدر نفس الجدول وتوزيع الأعمال ساعة وقعدوا استغفروا للميت ليا للميت سبحان الله يقول كده واحنا كلنا نقول كده حتى استأنس بكم حتى استطيع ان اراجع ملائكة ربي يبقى ساعتها يبقى انا هيبقى وسط اهو وانت اتوسط برضه وكلنا وسط سبحان الله ثم مالي يقسم كما امر الله عز وجل تقسيم الشرع واوصيت من مالي في حدود تلك طبعا ما انكفرش عن كده للرجال فلانية او لفلان يطلعه لله او علام او او بس بحيث اللي ياخد من الوصية ما يكونش وارد لا وصيته لوارد اللي يورث ما ياخدش ايه من الوصية سبحان الله ثم بعد ذلك ال ال آه، بعد ال- الكلام عن الناس انا كان عنده مكتبة علمية واوصيت بكتبي الجهة الفلانية عشان تبقى صدقة جارية وان آه، واوصي من خلفي بتقوى الله عز وجل والا تغرهم الحياة الدنيا وان يكثروا الترحم عليه وادعو الله لهم بالتسليم وبالتوفيق وبالهداية فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه صدق الله العظيم فلان وتروح ماضي وتروح مشاهد الليل من حبايبك او من اخوانك الصالحين او من العلماء او اهل العلم والتقوى يشهدوا على الوصيه وتشيلها عندك يبقى انت ريحت اللي وراك وعرفت اللي وراك القوانين واذا عملوا حاجه غلط يبقى في رقبه مين؟ في رقبه العمل وانت بريء يوم القيامه من كل سوء ان شاء الله اللهم برئنا من الذنوب والخطايا والعيوب يا اكرم الاكرمين. باقي دقائق معدودات بعد موضوع الوصيه. هنتكلم على اول لحظات في دخول القبر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه عشان احنا الناس بتستلم بعضها فمش حد يجيب سيره الموت. واحيانا كثير من الناس للاسف الشديد لما تيجي تكلموا عن الموت يقول لك هو مفيش الا الموضوع ده ايوه ما عندناش الا الموضوع ده وهو الموضوع ده ده اللي باقي لنا واحنا ما فيش حاجه تطلع على الصدور الا الموضوع ده وهنبقى نتكلم فيه ان شاء الله بس ربنا يميتنا واياكم على الاسلام وعلى كلمه لا اله الا الله تعالوا الى القبر انت كمسلم يجب ان تعلم ما قاله عثمان رضي الله عنه القبر اول منزل من منازل الاخره اول منزل من منازل الاخره فان كان يسيرا فما بعده ايضا وان كان شديدا فما بعده اشد اللهم اجعله يسيرا يا رب يعني القبر لاول خطوه من خطوات الايه؟ الاخره لان انت خدت في عالم بقى عالم الغيب وكان عمرو بن العاص الله يرضى عليه سيدنا عمرو فتح مصر كان يقول لو عاد لنا ميت ليخص لنا ما حدث لو ميت يرجع لي ويضحك لنا ده غير اللحظه اللي بينازع فيها الروح اتلموا عليها الصحابه ايه يا عمرو قال ايه؟ قال انت كنت بتتمنى حد يرجع يقول لنا اللي بيحصل انت دلوقتي بيحصل لك ايه ما تصلي عليه سيدنا عمرو قال ايه قال والله كانما السماء انطبقت على الارض وكان روحي محشوره بينهما وكانني اتنفس من الثقب ابره وكأنني عصفور فوق مقلاة زيت يغلي على نيران ساخنة لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح ده عمرو بن العاص فتح مصر الرسول انتقل الرسول كان قاعد وهرب عنه فانت الرسول في المدارس غير كده موضوع تاني لكن خلينا جربت لك انا بقى خلينا نطبق لك اللي ايه الكلام اللي انا بقى في المدرسه فيقول انا عامل معاه ملايين وده صحابي صحابي ده اللي بيتكلم عن واحد فنان كلمه الناس تهيج فيك لكن لما بتكلم عن الصحابه لان انت تتكلم عن ادب لازم في ادب في الحديث عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين المسلم اول ما بينزل القبر انت من ساعه ما روحك طلعت وفارقت البدن خلاص خرج والبدن بقى في حته والروح في حته انت حي تماما ولكنك لا تتكلم بدليل سيدنا عمرو قال لما اموت ما تدخلوش علي حد ولا واحده من قرايبي المحارم يعني لابس او لابسه جزء احمر قالوا ليه يا عمرو؟ قال احسن الروح تفكر دي نار جهنم فتفلح ها يبقى الروح يا اخوانا بتاعة الميت بتاعته هو لسه في البيت عامل بالظبط بالتشبيه اللي عامل عملية القرنية في العين أي حركة خطر أي حركة خطر زي اللي عامل عملية أي كحة حط عين ايده على الكوع ربنا يشوف كل مريض حط ايده على على الكوع يبقى أنا سبحان يبقى كده الايه الميت بس القضيه حطيت قوي اي صوت أي- لدرجه عبد الله بن عمر ماشي في الجنازه فسمع رجلا يقول استغفروا لاخيكم قال اسكت لا غفر الله لك اه ليه؟ لان الجنازه بتشيح بصوت لكن الجنازه بتشيح بصوت الجنازه بتشيح بصوت لكن الحنوتي عشان يحمل المساله وعشان يحلل السيرو عشان لو كل شويه اه أدواني على الغرفه اي كلام زي كده هذا ليس من الاسلام في شيء الجماعه اللي بيقعدوا على التربه وانتوا بتسجلوا كل واحد يسجل الثاني يقرا يسجل ويرفع وانا هو مش قران لو انت سجلتها وعدتها على وين تسجل القران سبحان الله هذا يجب ان تمنعه ان استطاع ان استطاع رشد عنه لم يرد هذا مفيش كلام ده. خلاص لو انت كاتب الكلام ده كله بالوصيه بتطلع نفسك من الازمه الميت اول ما بينزل القبر وبنقفل عليه يرى ويسمع ويشعر ولكنه لا يتكلم بس يحيا حياة من نوع آخر انتقل من نوع من الحياة إلى نوع من حياة ثانية وبعدين أهل العلم بيقولوا لنا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه ودي اصعب لحظة عليك بتاعت الجواب يعني ساعة ما اهلك سايبينك وانت سامع خط التحذية بتاعتهم على الارض وهم سايبينك دي اوحش اللحظات واصعب اللحظات واقصى اللحظات اللهم اجعل قبورنا رغبة من رغب الجنة ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة يا رب العالمين اول ما بيسموها اهلك دي لحظة صعبة جدا عايزة ايمان قوي وقالوا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. العكس في هذه اللحظات عايز قوه ايمان. اول ما بيسيبوه ويقبلوا الجيش ويمشوا او القبر ويمشوا ويروحوا كل واحد بقى يهتم بقى النيران والصوان والمقرئ والقهوه والسجاير ومش عارف ايه ونعي الجورنال ويبلغوا مش عارف مين ويستعدوا للقاء الوزير والغفير والمدير كل الكلام ده كله لا دخل للميت به هو اول ما احنا بنسيبه او اول ما اهلنا هيسيبونا هيجي الملكين ويقعدونا تعالى يا عبد الله من ربك انت دلوقتي بتقول الله بسهوله انا قاعد وسط اخوانكم بالنور ومروح بيتكم بعد كده وقاعد وعارف ان عمر اللي قاعد بيكلمك وانت بتسمعه ده كلام احنا فيه حاله من الانس هناك بقى حاله من الرجع حاله من الفرح انت عارف انه توصفهم لنا يا رسول الله شكلهم ايه؟ ان يخرج من فيهما نار ومن منخريهما نار ومن عينيهما نار ومن اذنيهما نار الملكين بيضخوا نار من كل فتحه سيدنا عمر خاف قال واعرف ساعتها اني عمر ساعتها يجي لي عقل ان انا عارف ان انا عمر يعني اعتابك قال له تعرف يا عمر قال له اذا والله لا ابالي خلاص بقى ما دام انا عارف ان انا عمر بن الخطاب هجاوب تعال انت بقى يا غلبان طب انت مش عمر بن الخطاب ها انت عمر بن عبد الكافي ولا عمر بن محمود عمر بن على قد حاله يعمل ايه ها اذا كان هو بقى له رصيد لسان حاله يجيب اذا كان له رصيد اللسان بتاع الحال يجيب سبحان الله يقول ايه من ربك رب الله لا اله الا هو من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك الاسلام كتابك القران يقول له نم هانئا عبد الله ويوسع له في قبره مد البصر شو انت عليك تجيب ده بس ليه؟ ها قال ويفتح له باب ليرى مقعده من الجنة فيقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة اللهم اجعلنا منهم يا رب السنة والعياذ بالله يحصل له ذوق وراح له ماذا يطبخ؟ يقول له أنت ها ضربه بالمركب ينزل يغوص سبع حرف ويطلع الانسان اطلع تعال ماذا يطبخ؟ يعرف الاجابه الاولانيه ايه؟ كتابك لا ادري ال- ال- ال- ال- الرجل الذي يورث نبيكم لا يقول له على الشرك ايش وعلى الشرك مصر وعلى الشرك لقيت الله فليس لك اليوم يوم حميم فينطبق البقر عليه وينضم حتى تكاد ان تختلف الله ويخرج له حيات وعقار ويبقى تحلبات يرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا توفنا على الاسلام اللهم توفنا على الاسلام اللهم توفنا على الاسلام وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اللهم انا نسألك ايمانا صادقا وعلما نافعا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تقنع ومن بطن لا تشبع نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار احينا على قول لا اله الا الله وامنا على قول لا اله الا الله وابعثنا من قبورنا امنين مطمئنين تحت درجه لا اله الا الله واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد الفضل ان شاء الله هنجيب الاسئله بتاعه الاسبوع الماضي وكل اسبوع نجاوب الاسئله الاسبوع اللي بعده لان لن اجيب اي سؤال شفوي بعد الصلاه ابدا تماما لان اكتشفت ان ثلاثه اربعه بيسالوني نفس- بنفس الوقت كل واحد بياخد اللي جاوب عن الثاني وكده انت الرسول في داهيه لا انا بقى اخرتي اظن بها عن اقرب الاقارب فان شاء الله بعد ال- ال- ال- الصلاه اجاوب اسبوع الثلاث اسبوع الماضي ان شاء الله وكل اسبوع نجاوب الاسبوع الذي قبله اللهم آه، وفقنا ويقبل لنا ترجوه طب قوموا لصلاه العشاء يرحمكم الله واقم الصلاه وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
اخ خليل يسال عن صلاه يعني عن صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة السنن صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة كل الحاجة دي والذي تجوز بنتك للراجل ده ولا الراجل ده تاخد الشقه دي ولا الشقه دي تحتار بين امرين هذه الحيره تقتضي ان تصلي ركعتين ركعتين قبل ما تنام ركعه تقرا فيها الفاتحه والكافرون وركعه تقرا فيها الفاتحه وسوره الاخلاص وتدعو بالدعاء تدعو تدعو بالدعاء اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك اللي مش حافظ يا اللهم احضر لي الخير يا رب تعالى تختار الخير ويكون هذا اخر كلامك مش شرط ابدا يا اخوانا مفيش علاقه بين الافتخاره والرؤيه وحين كان عملت استخاره بس ما شفتش حاجه انت مش هتشوف مش شرط ان ترى رؤيه ولكن ينشغل صدرك للموضوع او ينغلق كنت عملت الاستخارة وقررتها ولا وصلت للانشراح ولا عدم الانشراح هنا تحكم عقلك صلاة الحاجة نفس صلاة الاستخارة انت محتاجين من الله ثم صلى ركعتين بأي صورة وتدعو الله هذه الحاجة بصلاة تجيب لك السنن قلنا في دروس الصلاة قبل رمضان أن السنن 12 ركعة في اليوم ركعتها الصبح في الصبح- الفجر أربعة قبل الظهر واثنين بعده اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء والكلام ده اللي بنقوله 700 ألف مرة لكن ما بعده بالإعادة بهذا إن شاء الله. أخ يقول أنا أعرف مدير مجمع فلو شافني واقف في الصف يقدمني ولو في حاجة جت يبقى حرام ولا حلال حرام واحد بيقول سكنت في عمارة دفعت غلو رجلي يباح لي ان انا اشتكي طالما انت ارتبطت من الاول ودفعت والغلو حرام بالنسبه للناس يبقى ما دام انت ارتضيت لا داعي لان تهتك افكار الرجل ولا ما تدفعش من الاول مش تحل افكارك في داعي له لان الحديث يقول ولا تاخذ من خانك هو خانك وخد الفلوس انت ما تروحش تشتكي الفلسفه بقى تكبر اصل انا مش جاي اصل انا مش عارف عايز تدفع ما تشتكيش الراجل عايز تدفع ما تشتكيش انت حر والراجل اللي ياخذ منك القلوب ياكل في بطنه نارا يوم القيامه واحد بيسأل ليه المصحف بترتب الترتيب ده مش تبع نزول القرآن هذا أمر من الله عز وجل. واحد بيقول واحد بيؤمنك مع إن فيه ناس وراه بيصلوا أعلى منه، لا يجب أن نقدم الأعلى. آه، أخ بيقول تحت بيتنا في جامع. كل وقت شغلتك القرآن على الميكروفون، غلط ولا صح؟ غلط. مش غلط قراءة القرآن، غلط ان احنا نستخدم المساجد لابعاد الجيران واللي بيذاكروا وخليكم حنينين ان اليومين دول على الجيران لان كل البيوت عندها امتحانات والولاد ربنا ياخد جزهم كلهم ان شاء الله. الست بتسال يجوز ان تقرا القران ولست عريانا يجوز ولكن يفضل ان تختمر. آه، الحامل تروح لطبيب ولا طبيبة؟ لا تروح لطبيبة، طالما تثق في علمها. وقليل ما هن مرات حامل مش قادرة تصلي هو واقفة تصلي وهي قاعدة عمره ساكت واحدة عليها أيام من رمضان